أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الحادية والعشرين من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا أنه مع كل الألم الذي اعتصر قلوب المسلمين هنا وهناك في أرض الشام وفي أرض آه، فلسطين وفي كل البلاد الإسلامية التي شاهدت هذه المجازر والمآسي تحدث في أرض المسلمين إلا أن الله عز وجل دائما يمن على المسلمين بنور من الجهاد يخرج من مكان ما ليس بالضرورة يا إخواني وإخوات أن يخرج هذا النور من البلاد التي تعرضت للأزمة ساعات احنا لما نيجي نقيم الأحداث نبص لمكان الأزمة فقط ولا نوسع النظرة إلى بلاد المسلمين فيفوتنا خير كثير لو احنا بس بنبص على أرض فلسطين وأرض الشام الأراضي التي احتلت بالحروب الصليبية في ذلك الوقت لرأينا أن الأمل ينعدم تماما في التحرير لكن وسعنا النظرة شوية شفنا ان في في شمال العراق ما شاء الله كانت في حركة جهادية عالية لكون هذه المناطق يعني تعرضت ل يعني دورات مكثفة من التربية والتعليم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والقرب من الله عز وجل في زمان قلب أرسلان وملك شاه ونظام الملك الطوسي حتى خرج لنا من هذه المناطق مجاهدون كثر وكان على رأس هؤلاء المجاهدين كما ذكرنا في الحلقة السابقة مودود ابن التنتكين رحمه الله من أعظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية بمقتل مودود آه، رحمه الله حمل الراية من بعد أعداد كبيرة من المجاهدين لكن ظهر في موقعة الصنبرة اللي هي كانت آخر مواقع مودود بن التنتكين رحمه الله سنة 507 من الهجرة ظهر فيها نجم جديد من القادة العسكريين المهرة وكان لسه شاب صغير وهو عماد الدين زنكي رحمه الله بعد سلسلة طويلة جدا من الظروف العجيبة التي مر بها عماد الدين زنكي وصل في سنة 521 يعني بعد الموقعة ديت ب 14 سنة وصل إلى كرسي الحكم في إمارة الموصل وأصبح أمير الموصل وتعرض لمضايقات كثيرة جدا من معظم القادة المسلمين في العالم الإسلامي وطبعا شخصية آه، محترمة شخصية نظيفة شخصية بتبغي رضا الله عز وجل لا- لازم تتعرض لمضايقات لأن معظم الناس في ذلك الوقت طالبة ملك وطالبة سيطرة وطالبة أملاك و- وطالبة آه، آه، ثروات وده هيتعارض لا شك مع ما يرغب فيه آه، آه، نو- آه، يرغب فيه عماد الدين زنكي رحمه الله وعماد الدين زنكي من أول يوم مسك فيه الحكم والقضية عنده في منتهى الوضوح تحرير العالم الاسلامي من الصليبيين هو دي القصه الشغل الشاغل ليه مع انه فين مع انه في الموصل ولم يدخل في الموصل صليبي واحد لكن القضيه قضيته والام امته وال- والبلد بلده مع ان هو عايش بعيد عن هذه البلاد بمئات الاميال مش اي حد يا اخواني واخواتي يفكر بالطريقه ديت لازم يكون ليه صفات وانا نفسي نطلع من الحلقه ديت بصفات الانسان المجدد صفات الانسان اللي ممكن يغير صفات الانسان اللي ممكن يحرر صفات الانسان اللي رافع راسه مع ان الدنيا كلها راكعه حواليه للصليبيين الصفات ديت لعل من اهمها ومن ابرزها وكانت واضحه جدا في عماد بن زنكي الاخلاص لله عز وجل وواحد ممكن يقول لي طبعا ازاي الاخلاص انت عرفت منين الاخلاص هذا عمل قلبي بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى انا بقول لك ان الاخلاص ده ليه شواهد كتيره جدا والشواهد ديت كانت موجوده كلها في حياه عماد الدين زنكي رحمه الله من اعظم المجددين في تاريخ الامه من هذه الشواهد على سبيل المثال عدم تغير القضيه ابدا في ذهنه يعني حكم المسلمين 20 سنة ما ذهبت القضية عن ذهني سنة أو اتنين في كل العشرين سنة من أول يوم لحد آخر يوم وقضيته حرب الصليبيين من هذه الشواهد مثلا إيثاره لمصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية يعني في أحد معاركه مع الصليبيين كان آه، آه، شاف ان القوه بتاعته ضعيفه وان هو محتاج لمدد من المسلمين فاستعان بالسلطان مسعود السلطان مسعود هذا كان سلطان السلاجقه في ذلك الوقت وكان على خلاف شديد مع عماد الدين زنكي بل انه قام بمحاوله اغتيال لعماد الدين زنكي قبل هذه المعركه بحوالي شهرين او ثلاثه يعني لسه يعني بيفكر في قتل هذا الزعيم المسلم ال- ال- العظيم عماد الدين زنكي ومع ذلك عماد الدين زنكي في هذه الازمه يطلب المعونه من السلطان مسعود لحرب الصليبيين فواحد من القاده بتوعه بيقول له يعني هتجيب السلطان مسعود لو انتصر على الصليبيين لاخذ البلاد بكاملها قال يا أخي يأخذها مسلم خير من يأخذها الصليبي مش مشكلة ياخدها بس ما يبقاش الصليبي اللي واخدها وما عندوش مانع يجيب هذا السلطان القوي لي- ليساعده في هذه الحرب ويأخذ البلاد بعد ذلك ويضيع فيها عماد الدين زنكي أو تضيع أملاكه أو تضيع سلطانه ما عندوش مشكلة المهم نصرة الإسلام والمسلمين يا إخواني عماد الدين زنكي في معاركه كانت علامة البدء أن يتحرك هو للقتال في سبيل الله اول واحد بيتحرك في الجيش هو يعني اول واحد ممكن يضيع ويفقد حياته ويفقد ملك ملكه ويفقد كل شيء كان هو عشان كده بنقول ان هو كان قلبه في اخلاص وان ربنا سبحانه وتعالى بارك له في هذا الاخلاص وتم له النصر مره واثنين وثلاثه وعشره ولا يتم الله عز وجل النصر الا للمخلصين عماد الدين زنكي كان محبوب في قلوب كل المسلمين كل المسلمين اللي عاصروه واللي عاشوا تحت حكمه واللي شافوه من بعيد واللي من اطراف الدنيا سمعوا بقصته ولحد دلوقتي اللي يسمع قصه عماد الدين زنكي يحبه وحب الناس ده يا اخواني مش سهل ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا نادى على جبريل وقال له يا جبريل ان احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي على اهل السماء ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض لا يرى احد في الارض الا احبه وكان كذلك عماد الدين زنك رحمه الله الاخلاص يا اخواني ان يكون في واحد قضيته فقط نصره هذا الدين ونصره هذه الامه ودي اول علامه من علامات نجاح قائد في تغيير الاوضاع ونجاح قائد في تحرير موقر تمام التوقير للشريعه يعني من اول يوم مسك فيه الحكم في في الموصل الى اخر ايامه وهو يقدم الشريعه في كل بنودها في السياسه في القضاء في الاحكام الشرعيه على المجرمين في التعاملات الاقتصاديه في كذا او كذا في كل تعاملاته يقدم الشريعه رحمه الله وكان لا ينزل على راي الا بعد سماع بهاء الدين الشهرزوري اللي هو كان كبير القضاه في زمانه وكان من اكبر علماء الشرعيين رحمه الله ولعلنا نلاحظ انه سمى اولاده كلهم اسماء مرتبطه بالدين لتوقيره للدين يعني ابنه الكبير سيف الدين واللي وراه نور الدين واللي وراه قطب الدين واللي وراه نصرة الدين كلهم أسماء مرتبطة بالدين لأنه كان موقر تمام التوقير للدين وللشريعة عماد الدين زنكي كان عنده شجاعة عالية جدا لدرجة أن ابن الأثير يقول عنه كلمة جميلة جدا يقول وكان عماد الدين زنكي أشجع خلق الله شوف الكلمة قد إيه وابن الأثير كان يعني في العصور التي تلت عماد الدين زنكي ب- بفترات قليلة جدا يعني سمع هذا الكلام بأذنيه ممن شاهد وعاصر وعاش مع عماد الدين زنكي رحمه الله كان أشجع خلق الله خلق الله وعلى فكرة الشجاعة مش بس مش بس آه، الشجاعة في أرض القتال ولكن شجاعة أخذ القرار ساعات الناس بيبقى عندها جيوش كبيرة وعندها إمكانيات اقتصادية وعندها سلاح وعندها أعداد لكن ما عندهاش القدرة على أخذ قرار الحرب ضد أعداء الأمة وده اللي كان بيتميز بيه عماد الدين زنكي رحمه الله كان أشجع خلق الله وفي مكان آخر يقول ابن الأثير عنه وقد بلغ في الشجاعة الغاية يعني أعلى مثل ممكن يضرب في الشجاعة كان موجود في عماد الدين زنكي رحمه الله كان يتصف بالعدل رحمه الله الشعوب يا اخواني التي تحكم بالظلم لا يمكن ابدا ان تنصر قضيه لا يمكن ان تحرر بلدا ابدا اما الشعوب التي تعامل بالعدل فانها تفني عمرها كله في سبيل قضيه من القضايا كان رحمه الله يامر جيشه الا يضر عودا واحدا من القمح او عودا واحدا من الزراعه لفلاح من الفلاحين البسطاء لما تمشي الجيوش في وسط وسط الاراضي الزراعيه يحافظوا على انهم ما يدسوش على اي زراعه للفلاحين البسطاء بل انه اذا اخذ جندي من الجنود المسلمين الذين تحت امراته وهم يزه- يذهبون للجهاد في سبيل الله اذا اخذ تبنا للحصان او للدابه التي معه في القتال ف- من فلاح فانه يامره ان يدفع ثمن هذا التبن ما قالش ده في سبيل الله وده جهاد في سبيل الله لا ما يظلمش الفلاح هذا العدل الذي حكم به هو الذي يسر له بعد ذلك ان ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى وما النصر الا من عند الله عماد الدين زنكي مع هذه القوة والبأس ومع هذه الانتصارات على الصليبيين رحمه الله كان رقيقا جدا مع الضعفاء وكان رقيقا جدا مع الفقراء وكان يخرج صدقات علنية في كل أسبوع عشان يشجع كل أثرياء المسلمين أن يخرجوا صدقاتهم في سبيل الله وكان يخرج صدقات سرية كل يوم كل يوم عنده صدقات سرية للفقراء والمساكين في داخل دولته فأصبح حبه في قلوب عامة الرعية في دولته كان حسن السياسة رحمه الله كان عارفا بالرجال كان عليما بالإدارة كان عليما بفنون الحرب كان فارسا على أعلى مستوى جمع يا إخواني ويا أخواتي كل صفات القائد المسلم اللي أنا قلته ده صفات لابد أن تكون موجودة في القائد الذي يطمح أن يغير في القائد الذي يطمح أن يجدد لهذه الأمة دينها وشريعتها وانتصارها ومجدها وعزتها على الكافرين عماد الدين زنكي زي ما قلنا كان عنده رؤية واضحة من أول ما تولى الحكم وعنده قضية في منتهى الوضوح تحرير العالم الإسلامي طب ازاي نحرر العالم الاسلامي بعد ما رتب الاوضاع في دولته وبعد ما رتب موضوع القضاء والشرطه والامن ونسق كل الامور اتضح له الطريق الواضح جدا لتحرير العالم الاسلامي وخدوها كلمه من عماد الدين زنكي ومن كل من جاء من ورائه من القاده والمغيرين والمحررين الكلمه ديت بمنتهى البساطه وحده وجهاد هو ده المنهج اللي مشي عليه عماد الدين زنكي رحمه الله ومن تبعه من من حرر بيت المقدس وحرر فلسطين والشام وحدة وجهاد لن يحرر العالم الإسلامي بغير وحدة ولن يحرر العالم الإسلامي بغير جهاد في سبيل الله الجيوش المفرقة من المستحيل أن تنتصر هذا ليس كلامي هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين التنازع الذي كان بين إمارات الشام ولا التنازع الذي كان في آسيا الصغرى بين المسلمين والتنازع الذي كان في فلسطين الصراعات المستديمة بين الإخوة والأشقاء كان من الأسباب الرئيسية لفشل الأمة الإسلامية أمام الجيوش الصليبية ولن ينتصر المسلمون إلا إذا, إذا توحدوا وكان هذا واضحا تمام الوضوح في عين عماد الدين زينك والقضية الثانية قضية الجهاد في سبيل الله ورأى رحمه الله أن المفاوضات ومباحثات السلام وكل هذه الأمور التي كان يقوم بها بعض المسلمين مع النصارى اتقاء لشرهم هذا كله لا يفلح أبدا في رد بلاد المسلمين إلي إلي إليهم وعلم علما يقينيا أن الحقوق التي أخذت لا تستجدى من الأعداء ولكن تؤخذ رغما عن أنوفهم يا ترى ننفذ الكلام ده إزاي ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل على قصة عماد الدين زنك رحمه الله وعلى الصفات العظيمة التي اتصف بها رحمه الله والتي أهلته بعد ذلك ليكون مجددا لهذا الدين وناصرا لهذه الأمة أمام الصليبيين وشفنا وضوح الرؤية في حياته ويا إخواني ده في غاية الأهمية وضوح الرؤية يعني عنده هدف واضح محدد تحرير البلاد الإسلامية من الصليبيين وعنده طريق واضح لهذا الهدف وحدة وجهاد عمل إيه رحمه الله بدأ يوحد العالم الإسلامي هو دلوقتي تحت إمرته الموصل فقط فبدأ يضم إليها العالم الإسلامي وحرص تمام الحرص على ألا يريق الدماء في أثناء هذا التوحيد للعالم الإسلامي في قبضة واحدة أو في يد واحدة أو على قلب رجل واحد وأول ما ضم إليه ضم إليه حلب وسبحان الله ربنا زي ما يكون بيجهز له الاوضاع بمجرد ما استلم يعني عماد الدين زنكي لا الشعب في حلب نفسه هو اللي بيطلبه وعلى فكرة أبو عماد الدين زنكي كان اسمه أقصنكر الحاجب رحمه الله وكان من الأتقياء الورعين ومر في فترة من فترات حياته بحكم حلب وترحم الناس عليه كما يقول ابن الأثير أبد الدهر يعني كان شخصية خيرة من ابن إنسان خير فشعب حلب لما سمع بولاية عماد الدين زنكي على أرض الموصل تذكر أباه تذكر أقصنكر الحاجب وبدأ الشعب هو اللي يطلب عماد الدين زنكي عشان يجي يحكمه وحصل بالفعل أن عماد الدين زنكي قدر يوحد الإمارتين مع بعض إمارة الموصل وإمارة حلب وبذلك اجتاز الطريق إلى بلاد الشام والشام هي اللي محتلة بالصليبيين والشام هي الطريق إلى أرض فلسطين فعشان كده كان سعيد جدا بهذه الوحدة وبدأ يضم إليه المدينة تلو المدينة ضم إليه حماة ضم إليه حمص ضم إليه أرض شمال الجزيرة اللي هي كان فيها منطقة الأراطقة أولاد أرطق ابن أكسب ضم إليه مناطق الأكراد في شمال العراق عمل وحدة جميلة جدا من المسلمين في مناطق أخرى لكن وقفت أمامه عقبة في ذلك الوقت مدينة دمشق والحقيقه مدينه دمشق من اول قصه الحروب الصليبيه الى منتصفها تقريبا وهي تقف عثره حجر عثره امام الجيوش الاسلاميه او امام قضيه التوحيد في العالم الاسلامي، ليه الكلام ده؟ لان دمشق للاسف الشديد حكمت بالعبيديين 100 سنه زي ما قلنا قعدوا فيها 100 سنه او 104 سنه بالظبط زي موضوع القدس وفلسطين وبعد خروج ال ال ال العبيديين من ارض دمشق احتلت باحتلال اسلامي. يعني حكمها بعد ذلك توتش بن قلب ارسلان وبعدين ابنه دقاق بن توتش وكلهم كان حكمهم ظالم وحكمهم كان خارج عن الشريعه والشعب عانى الوانا كثيره من الذل اخرجته عن طبيعته الانسانيه الاسلاميه الصحيحه او عن الفطره فاصبح يقبل بالجبن ويقبل بالضعف والخور ويقبل بان يدفع الجزيه مره للنصارى ومره للحكام العبيديين وفرغت الشام كما ذكرنا من علمائها فوضع دمشق الحقيقه كان وضع مؤسف منسف جدا في هذه الفترة من الزمن ولم تقبل بالتوحد مع عماد الدين زنكي وظلت إلى آخر حياته رحمه الله تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى أرض فلسطين وأنتم عارفين عشان أوصل من الشام آه، من شمال الشام إلى أرض فلسطين لازم أعدي على منطقة دمشق المهم أن هو وحد هذه المناطق الكبيرة باستثناء دمشق وبدأ مباشرة الجهاد مع الصليبيين بعد أن عقد هدنة في البداية مدة سنتين استطاع أن يقوم بهذا التوحيد ثم بدأ يجاهد ضد الصليبيين وفي سنة 524 من الهجرة يعني بعد ثلاث سنوات من حكمه للموصل وبعد ضمه لحلب وده يوافق سنة 1130 من الميلاد استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا على الصليبيين في آه، حصن الأثارب وأن ير- يرجع هذا الحصن وكان قريب من حلب إلى المسلمين وكان ده انتصار ضخم قتل فيه 3000 صليبي في موقعة آه، واحدة بعدها بسنتين أو ثلاثة حقق انتصار تاني في مو- في مدينة تل باشر وبدأت الانتصارات تتوالى وفي سنة 530 من الهجرة وده يوافق 1136 من الميلاد حقق انتصار مهيب في اللاذقية واستطاع أن يحرر اللاذقية من الصليبيين وخد معاه في هذه الموقعة سبعة آلاف أسير صليبي وحقق من ال- من الغنائم ما لا يتخيل فقط الماشية التي كانت آه، كغنيمة في هذه الموقعة كانت مئة ألف رأس من الماشية طبعا الارقام ديت ارقام بتورينا عزه هذا الانتصار لكن في نفس الوقت بتورينا امكانيات الامارات الصليبيه في ذلك الوقت واحنا بنتكلم على اماره اللاذقيه او مدينه اللاذقيه اللي هي كانت احد المدن التابعه لاماره انطاكيا في ذلك الوقت طبعا كانت امارات ضاربه في ال- البلاد واستطاعت ان تسيطر على كل شيء في منتهى القوه في سنه 531 من الهجرة بعد سنة واحدة من انتصاره في موقعة اللاذقية بيوافق الكلام ده 1137 ميلادية حقق انتصار مهول في موقعة برين واستطاع آه، أن ينتصر على آه، مملكة طرابلس بالاتحاد مع مملكة بيت المقدس مملكة طرابلس كان على رأسها ريمون آه، الثاني ومملكة طرابلس كان على رأسها فولك الإنجوي آه، ملك بيت المقدس وفي موقعة حارب فيها الاثنين مع بعض وانتصر انتصار ضخم جدا وسبحان الله في رمضان سنة 532 من الهجرة سنة 1138 من الميلاد استطاع أن يحقق نصرا كبيرا في موقعة شيزر وعلى فكرة النصر ده كان على جيوش الصليبية بكاملها المجتمعة من هنا وهناك وكان معاهم جيش الإمبراطورية الرومانية تخيلوا يعني جيش الدولة الرومانية اللي هو عملاقة دولة بيزنطية مع الجيوش الصليبية الأربعة وانتصر عليهم عماد الدين زنكي انتصارا مهولا في موقعة شيزر من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية ثم توج أعماله رحمه الله بفتح الرها سنة 539 من الهجرة يعني 1144 من الميلاد وفتح الرها ده معناه فتح إمارة من الإمارات العتيقة الصليبية في داخل البلاد الإسلامية الإمارة ديت يا إخواني أول إمارة تأسست في تاريخ العالم الإسلامي تأسست سنة 490 من الهجرة وإحنا فتحناها سنة 539 من الهجرة يعني بعد حوالي 48 سنة متصلة من الاحتلال وقصة فتحها قصة في منتهى الأهمية واستطاع فيها عماد الدين زنكي رحمه الله أن يجيش الجيوش وأن يعمل حشد ضخم جدا من المسلمين وأن يحاصر المدينة وأن يقوم بخدعة كبيرة جدا على الصليبيين وأن يقوم بنقب الأسوار الهائلة التي حاول المسلمون قبل ذلك مرارا أيام مودود بن تنتكين رحمه الله ومن قبله من المجاهدين أن يقتحموها فلم يفلحوا حاول نقب هذه ال- الأسوار وبالفعل أفلح في نقب هذه الأسوار ودخل المدينة العظيمة الرها في 26 جمادة الآخرة من سنة آه، 539 ويصبح هذا اليوم يوما من الأيام مشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية وكسرت شوكة الصليبين في هذه الإمارة وسقطت إمارة الرها بكاملها باستثناء مدينة واحدة من مدنها هي مدينة تل باشر سقطت في يد عماد الدين زنكي رحمه الله وكان هذا الفتح من أرقى الفتوح في تاريخ الإنسانية دخل رحمه الله المدينة التي احتلت 48 سنة متصلة ومع ذلك أمن أرواح جميع النصارى غير المقاتلين في داخل المدينة ولم يقاتل إلا من قاتله بل وأعاد الأملاك لأصحابها الذين عاشوا في هذه البلاد آه، من الأرمن السابقين الذين كانوا يعيشون فيها قبل دخول الصليبيين مع أن الأرمن هؤلاء كانوا من النصارى إلا أنه أمنهم وأعاد إليهم أملاكهم ولم يزهق روحا واحدة غير مقاتلة في مدينة الرها ورفعت الأعلام الإسلامية فوق أسوار الرها وأصبح فعلا يوما من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية وطبعا ده أعظم انتصارات عماد الدين زنكي مطلقا بل وأعظم انتصارات المسلمين في كل قصة الحروب الصليبية منذ بدأت وحتى هذه اللحظة هذا الانتصار يا إخواني وأخواتي أثبت لنا أن الأمل لا يمكن أبدا أن يموت 48 سنة من الاحتلال عاشت أجيال وتغيرت أجيال ومع ذلك القضية حاضرة في أذ في أذهان المجاهدين في سبيل الله حتى حررت هذه البلد وأصبح عماد الدين زنكي اسم يتناقله جميع المسلمين في كل مكان وجاءته التشريفات من هنا وهناك وممن أرسل له التشريفات الخليفة العباسي اللي طبعا كان لا يمثل شيء في هذا الوقت كان ضعيف جدا بالقياس إلى عماد الدين زنكي وكان أقوى شخصية اللي هو عماد الدين زنكي في العالم الإسلامي وجاءته التشريفات بألفاظ جميلة جدا سماه المقتفي لأمر الله كان الخليفة العباسي سمى عماد الدين زنكي بالملك العادل وبركن الإسلام وبعمدة السلاطين وبالأمير المظفر وبزعيم جيوش المسلمين ودي كانت بداية تكوين الدولة الزنكية نسبة إلى عماد الدين زنكي رحمه الله وبذلك فتح الطريق من العراق والشام إلى الى البلاد الصل... البلاد الاسلاميه المحتله من الصليبيين لتبدا بعد ذلك مرحله جديده من مراحل الجهاد في سبيل الله. في نهايه قصتنا اقول حاجه قبل ما اختم الحلقه عماد الدين زكي رحمه الله في سنة 541 من الهجرة يعني بعد سنتين من فتح الرها دخل عليه أحد خدامه وفي حركة خيانة كبيرة جدا قام بقتله رحمه الله ليلقى الشهادة وهو محاصر لأحد القلاع في آخر حياته وطبعا قصة قتله هذه علامة استفهام كبيرة ويقال أن هذا الرجل كان متعاونا مع الصليبيين أو متعاونا مع غيرهم لكن المهم أن في النهاية أن قتل أو استشهد عماد الدين زنكي رحمه الله وظن المسلمون أن الأمور ستضيع لكن سبحان الله جعل الله عز وجل من بعده خير الخلف لخير السلف فجاء من بعده نور عظيم جدا أضاء العالم الإسلامي بكامله وهو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمه الله وسلسلة جديدة من الجهاد نتعرف عليها في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته